من له أذنان للسامع فليسمع المركز القبطي لوسائل الإيضاح بالمقر البابوي بالأنبرويز بالعباسية يقدم لكم سلسلة تأملات لقداسة البابا شنور الثالث في أمثال السيد المسيح عظة عن مثل الغني والإعاظة ما يقوله الروح للكنائس
الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين أحب أني أكلمكم في هذه الليلة عن مثل الغني والعازر في متابعة تأملاتنا في أمثال السيد المسيح مثل الغني والعازر جه في إنجيل لوقا إصحاح 16 من آية 19 عايزين نتأمل فيه أول حاجة نحب نقولها هو بحث بعض علماء الكتاب هل هذا كان مثلا أم كان قصة واقعية مجرد مثل بيقوله المسيح ولا هو حاجة حدثت فعلا والبعض اللي بيقولوا ان هو برضه كان قصة واقعية ان بيقولوا ان لم يتعود السيد المسيح في الامثال ان يذكر اسماء يعني مره يقول مره كان في صاحب كرم مره راجل غني لكن ما بيقولش اسماء وايضا لا يمنع من ان تكون قصه حقيقيه والسيد المسيح كان يعرف ذلك الانسان الفقير اللي الاسم العاطل على اي الحالات لماذا ذكر السيد المسيح هذا المثل ذكره اولا لكي يوبخ الفريسيين كما ورد قبل هذا المثل مباشره في العدد 14 من لقا 16 وكان الفريسيون ايضا يسمعون هذا كله وهم محبون للمال فاستهزأوا به ايه الكلام اللي اتضايقوا منه ان السيد المسيح قال قبل كده في مثل وكيل الظلم اصنعوا لكم اصدقاء من مال الظلم وقال الامين في القليل امين ايضا في الكثير والظالم في القليل ظالم ايضا في الكثير فان لم تكونوا امناء في مال الظلم فمن ياتمنكم على الحق وقال لا يقدر خادم أن يخدم سيدين لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر لا تقدرون أن تخدموا الله والمال فالفريسيون اتضايقوا من الكلام ده واستهزأوا به فقال لهم مثل الغني والعاصر ولأنه أيضا قبل كده قال مثل وكيل الظلم اللي اولا عمل لمستقبله وفكر في حياته بعد كده وثانيا انه صنع له اصدقاء من مال الظلم بينما الغني في قصه الغني ولعازر لا هو فكر في مستقبله الابدي ولا صنع له اصدقاء من مال الظلم وايضا السيد المسيح ذكر هذا المثل لاهميه الاهتمام بالفقراء لانه قال في متى 25 كنت جوعانا فاطعمتموني كنت عطشانا فسقيتموني الى اخره وقال مهما فعلتموه باحد اخوتي هؤلاء الاصاغر فبي قد فعلت والذين لم يطعموا الجوعان ولم يسقوا العطشان ولم يكسوا العريان قال لهم اذهبوا عني يا ملاعين الى النار المعده لابليس وملائكته فدي تورينا ايه اهميه العنايه بالفقراء والمحتاجين وايضا لان ذلك الرجل الغني الذي لم يهتم بالعازر المسكين لم يضع في ذهنه الايات التي وردت في العهد القديم خاصه بهذا الموضوع ومن اهمها في امثال 21 13 من يسد اذنيه عن سماع صراخ المسكين يصرخ هو ايضا ولا يستجاب يعني زي ما بيقول المسيح بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزاد فان انت سديت اذنيك عن صوت المسكين انت ايضا تصرخ الى الله والله لا يستجيب وايضا في امثال ثلاثه سبعه وعشرين لا تمنع الخير عن اهله حين يكون في طاقه يدك ان تفعله وورد ايضا في العهد الجديد الديانه الطاهره النقيه عند الله الاب هي هذه افتقاد اليتامى والارامل في ضيقهم وحفظ الانسان نفسه بلا دنس من العالم وورد في المزامير من يرحم الفقير يقرض الرب يعني اللي يدي للراجل الغلبان كأنه بيداين ربنا كأنه بيدي قرض لربنا ربنا يسدده له في الحياة الدنيا وفي العالم الآخر أيضا نذكر هذا المثل الآن بمناسبة الصوم الكبير وأيضا لارتباط الصوم بالصدقة وفي قراءاتنا في الأسبوع الأول اتكلمنا عن ارتباط الصوم بالصدقة كل دي كمقدمة بعد كده نخش في مثل الغني والعاطف أول نقطة كان هناك رجل غني وإنسان مسكين في تمايز موجود في هذا العالم موجود الفقير والغني وسمح الله بهذا التمايز كاختبار ماذا يكون شعور الغني في غناه وتصرفاته وماذا يكون شعور الفقير في فقره كنوع من الاختبار وايضا سمح الله بوجود الغني والفقير لكي يستطيع الغني ان يكسب الفقير وان يكسب الملكوت بالشفقه على الفقير لان لو كان كل الناس اغنياء يبقى ما فيش حد هيشفق على الفقراء ما دام ما فيش فقراء ولكن وجود غني وفقير ليس معناه رضا الله او عدم رضاه يعني مش معناه ان ربنا من رضاه على الغني اداله الغنى ومن عدم رضاه على الفقير سمح ان يكون فقيرا طبعا ده لا الغني والفقير لا يرتبط فيهما الغنى والفقر بالبر او بالخطيه وايضا نحب نقول ليس كل الاغنياء خطاه ولا كل الفقراء صالحين فيوجد اغنياء كانوا قديسين مثل ايوب الصديق كان اغنى بني المشرق وكان رجلا قديسا يعطف على الفقراء والمحتاجين ومثل ابراهيم الجهري في ايامنا يعني في في العصر الحديث يعني كان غنيا جدا وكان يشفق على الفقراء ابراهيم اب الاباء كان رجلا غنيا وكان كريما جدا في استقباله للضيوف كما ورد في تكوين 18 ويوسف الرامي الذي كفن المسيح كان رجلا غنيا ومشيرا وكان تقيا وكان من تلاميذ المسيح اذا ليس كل غني نعتبره ان هو شخص بعيد عن الله فقد يكون غنيا وبغناه يعمل اعمالا طيبه ويظهر الشفقه والحنو على الاخرين وايضا ليس كل فقير قديسا فممكن بعض الفقراء يكونون محتالين للحصول على مصدر للمال ايضا في هذا المثل لم يكن الغنى هو سبب ذهاب الغني الى الجحيم انما كان سبب ذهابه الى الجحيم هو عدم رحمته هو كان انسانا انانيا يهتم بنفسه ولا يهتم بغيره يعيش في رفاهيه زائده كما يقول الكتاب كان يلبس الارجوان والبز ويتنعم كل يوم مترفها فربما يوجد انسان غني ومع ذلك لا يعيش في حياه الرفاهيه كذلك ايضا لم تكن عنده رحمه ولم يعامل المسكين معامله طيبه على الرغم من قربه منه بيقول كان لعازر رجلا فقيرا مطروحا عند بابه يعني كان بيشوفه كل يوم وبيمر عليه كل يوم ومع ذلك لم يتحرك قلبه ولم تتحرك انسانيته وايضا كان ذلك الفقير في حاله مؤثره للغايه كان مطروحا عند الباب مضروبا بالقروح وكانت الكلاب تاتي وتلحس قروحه يعني فقير كان جنبه وحالته سيئه جدا ممكن انها تذيب اي قلب ومع ذلك لم يهتم بيمر عليه كل يوم وثالثا لان هذا الفقير كان يرضى بالقليل يشتهي الفتات الساقط من مائده الغني وده لم يعمل حاجه فهذا الغني المترفه كان يهتم بذاته وليس بالله ولا بالناس كان يهتم بذاته وليس بالله ولا بالناس وكان ايضا رجلا يعيش في حاضره ولا يهتم بمستقبله يعني حتى كلمه يهتم بذاته مش دقيقه قوي ولا يهتم ايه بمستقبله ولا يهتم بابدياته ولم تكن له علاقه بالله لم يذكر الكتاب انه اخطا خطيه من الخطايا الجسيمه لا وقع في زنا ولا في قتل ولا في ظلم كل التهمه الموجهه ليه انه لم يعتني بالفقير في هذا المثل دي توريك ان لو كنت انت بتعمل كل الفضائل ولا تهتم بالفقير ممكن يكون مصيرك زي مصير هذا الغني وزي ما ورد في متى 25 ان هؤلاء الناس الذين على اليسار الذين ذهبوا الى النار المعده لابليس وملائكته والى العذاب الابدي كل ما قاله لهم المسيح انهم ان انا كنت جوعانا فلم تطعموني كنت عطشانا فلم تسقوني كنت عريانا فلم تكسوني الى اخره يعني ممكن هذه النقطه الواحده تضيع مستقبل الانسان المهم ان هذا الغني وذلك الفقير كان يعيشان معا هنا على الارض في هذه الفتره المؤقته من الحياه ولكنهما افترقا في ساعه الموت كلاهما مات الغني مات ولم ينقذه غناه من الموت والفقير مات هما كانوا عايشين على الارض لكن في موتهما اختلفا اختلف في طريقه موتهما وفيما بعد الموت الغني ما كانش عامل حسابه على الموت دي وما استعدش ليه عشان كده الكنيسة بتخلينا في كل يوم في صلاة النوم نفتكر الموت ونفتكر الدينونة المهم ان الغني والفقير بعد الموت وجد نفسيهما احياء يبقى المثل ده ايضا يعطينا فكره عن ان الموت ليس نهايه الحياه انما الواحد بعد ما يموت هيلاقي نفسه حي حي فين في العالم الاخر الغني نسي ان ما معه من المال هو مجرد وكيل عليه كل واحد فيكم عنده مال هو مجرد وكيل على هذا المال يتصرف فيه للخير اوعوا تفتكروا مجرد العشور هي بتاعت ربنا وبعد كده لا لا ربنا ولا الفقراء ليهم دخل في اموالكم لا كل ما عندك من مال انت امين عليه وستعطي عنه حسابا والغني لو عمل صداقه مع ذلك المسكين لعازر لامكنه ان يعيش معه في احضان ابراهيم الكتاب بيقول ايه مات الغني ودفن ومات لعازر المسكين و... وحملته الملائكة قبل كده عايز أقول لكم إن المسكين ربنا ذكر اسمه إن اسمه لعازر والغني لم يذكر له اسم ربما لأنه لا يستحق أن يكتب اسمه في كتاب الله في النسخ الإنجليزية بيسموه ديفيز يعني كلمة لاتينية بمعنى غني مات الغني ودفن ربما دفن دفنا هائلا وحفلة كبيرة في دفنه وقبر عظيم عليه رخام وناس وقفوا يلقوا خطب ويؤبنوه ويمدحوه لغناه فنال كرامة في دفنه أما لعازر فلم يقل أحد إنه دفن حملته الملائكة ربما لم يدفنوه كان أمثال هؤلاء الناس الفقراء الغلابة الذين ليس لهم أهل يسألوا عنهم ولا لهم قيمة في المجتمع كانوا بياخدوه ياخدوهم ويرموهم في المهملات في الزبالة أي حاجة هو في تاريخ القديسين يقولوا كانت هناك مقابر للغرباء لكن يمكن الغرباء اللي لهم قيمة لكن العازر المسكين ما كانش ليه قيمة ولا ليه حد يسأل عليه كل أصدقائه المجاورين ليه كانوا الكلاب اللي بيمسع- بي- بيلحسوا آه، قروحه لكن ما كانش ليه حد فلم يدفن لكن مع ذلك حملته الملائكة ولم يقل الكتاب إن الملائكة حملت الغني زي ما البعض فيكم بيفكر إن في ملاك للموت بيجي يحمل الكل لا الأبرار فقط هم الذين تحملهم الملائكة أما الأشرار فربما تأتي الشياطين وتاخدهم وتقول له دول بتوعنا سيبونا احنا بقى نتصرف فيه دول أصدقاء احنا أهلهم وجرباتهم وعيلتهم هم دول بتوعنا فاختلف الاثنان في موتهما وفي موضوع الدفن واختلف بعد الموت لعازر ذهب إلى حضن إبراهيم يعني عاش مع القديسين والأبرار في كورة الأحياء وكان يتنعم هناك والغني كان يتعذب في اللهيب أسفل في الجحيم في هاوية سفلى إن كان الكل قد ذهبوا إلى الجحيم أي مكان الانتظار يبقى في درجات وطبقات لايرز فوق بعضيهم كده الغني كان في الطبقة السفلى اللي من تحت فيها العذاب والأبرار كانوا في الطبقة العليا اللي ما فيهاش عذاب الغني كان في حياته على الأرض معه كل شيء ولكن كان ينقصه شيء واحد هو اللازم لخلاص نفسه اللي هو الرحمة والشفقة والإنسانية والعطف والحنو ده اللي كان ينقصه المهم انهم بعد الموت تبادلا الامكنه يعني ايه تبادلا الامكنه يعني كان لعازر مطروحا على باب الغني فاصبح الغني مطروحا اسفل مكان لعازر يا ريت على بابه ما مطلش بابه حتى ما طلش بابه لانه لم يحسب حسابه فراح تحت ون- ورفع نظره لفوق وشاف لعازر كان يشتهي الفتات الساقط من مائدة الغني فأصبح الغني هو الذي يشتهي قطرة ماء يبل بيها لعاذر اصبعه عشان يبلل لسان هذا الغني المعذب في اللهيب يعني الحاله اتغيرت واتبدلت لعاذر كان يتعذب والان يتنعم الغني كان مرفها والان يتعذب لعاذر كان يتسول يعني يطلب من الاخرين فأصبح الغني هو الذي يتسول الآن لعازر وهو فقير مسكين كان ي- كان يرى سعادة الغني وهو ليس له شيء دلوقتي الغني بيرى سعادة لعازر في أحضان إبراهيم وهو ليس له شيء الحالة اتغيرت هنا يرينا الكتاب ان الغنى اخطر من الفقر اذا لم يحسن الانسان استخدامه انها ماساه لمن يستخدمون غناهم فقط للمتعه ولا يهتمون بالاخرين نيجي نقول شوية ملاحظات عن هذا الأمر الغني عوقب ليس لجرائم ارتكبها بل لأنه لم يفعل خيرا ولذلك يقول لنا الكتاب في رسالة يعقوب الرسول إصحاح أربعة آية 17 من يعرف أن يعمل حسنا ولا يفعل فتلك خطية له وهنا نأخذ درسا عن إيجابية الحياة الروحية ليست الحياة الروحية هي مجرد سلبيات لا تفعل كذا ولا تفعل كذا ولا تفعل كذا والبعد عن الشر لا انما لها ايجابيات في عمل الخير ولذلك قيل عن ايوب الصديق انه كان رجلا كاملا يحيد عن الشر ويفعل الخير يحيد عن الشر دي سلبيا ويفعل الخير دي ايجابيا درس تاني ناخده من القصة دي قول السيد المسيح من يجد نفسه يضيعها ومن أضاع نفسه من أجل يجدها الغني افتكر أنه يجد نفسه في هذا النعيم وهذه الرفاهية وفي لبس الأرجوان والحرير فضيع نفسه لابد لكل منا ان يتعب من اجل المسيح لا نطالبكم بال- بمستوى التعب الضخم الذي عاش فيه العاثر لكن على الاقل لابد ان توجد بصمه الصليب على حياه كل واحد بصمه الصليب كما يقول بولس الرسول في كورنثوس الأولى ثلاثة كل إنسان سيأخذ أجرته بحسب تعبه في القصة بتاعت العذر تورينا أن التعب سواء كان بإرادتنا أو بغير إرادتنا طب اللي اللي بإرادتنا ده ناخد أجره لأن إحنا تعبنا بإرادتنا طب واللي, واللي بغير إرادتنا ناخد أجر ليه؟ لأن لعاذا على الرغم من أن تعبه كان بغير إرادته أولا لم يتذمر لم يتذمر على هذا التعب ثانيا كان قنوعا بما فيه بل أيضا قنوعا بما يط- يطلبه يطلب الفتات وأيضا لم يكن يكره الغني ولا كان يحسده ولا كان يدينه وإن كان يشتهي الفتاة الساقط من مائدته الله أعطانا الخيرات الأرضية ليس لكي نمتع أنفسنا وإنما لكي نرضي بها الله ونسعد الناس فكل واحد يفكر ما أعطاه الله من خيرات بيحاول بيه أن يسعد الناس ويرضي الله كمان هذه القصة تعطينا معنى آخر إن مش بس الغنى في المال يعني حتى لو الله اعطاك غنى آخر في المركز في السلطه لا تستخدمه من اجل ارضاء نفسك وانما من اجل اسعاد غيرك اعطاك الله مواهب لا تستخدمها من اجل ارضاء نفسك بل من اجل اسعاد غيرك ومن اجل ارضاء الله كيف نرضي الله وكيف نسعد الناس يعطينا هذا المثل فكرة عن الجسد والروح في حياة كل من الغني والعازر الغني اعتنى بجسده في الرفاهية وفي الأكل والشرب وفي اللبس ولم يعتني بروحه وأيضا في دفنه اهتموا بجسده وكيف يدفن هذا الجسد في مجد ولم يهتم احد بروحه بينما لعازر لم يهتم احد بجسده ولكن اهتم الملائكه بروحه فحملوا روحه الى حضن ابراهيم ابراهيم قال ل- للغني رد على طلباته الغني طلب من ابينا ابراهيم ثلاث طلبات لم تكن مستجابه جاءت متاخره ايه الثلاث طلبات قال له يا ابي ابراهيم ارحمني اهتم بحالتي صلح لي امور نمرة اتنين قال له ارسل لعاذر ان يبل اصبعه بماء لاني معذب في هذا اللهيب ارسل لعازر ليبل طرف اصبعه بماء ويبرد لساني لاني معذب في هذا اللهيب يبقى اولا ارحمني ثانيا ارسل لعازر ايه يبل طرف اصبعه مش يعني كل اصبعه يمكن ياخد كميه ميه اكتر مجرد طرف اصبعه كده. وتالت حاجه قال له لو تسمح ترسل لعازر الى اهلي لاني عندي خمس اخوه لئلا يجوا في المكان اللي انا فيه في العذاب والطلب طلب طلبات لن تستجب واحده منه ليته تذكر ابانا ابراهيم وهو في الحياه على الارض كان يشفع فيه لكن الطلبه جاءت متاخره طلباته اتت متاخره مثلما حضرت العذارى الجاهلات متاخرات او بحثنا عن الزيت بعد ما تاخروا في الموضوع وبعد ما الباب اغلق المثل يعطينا فكره ان الارواح الابرار في الابديه بتعرف تعرف حاجات كتير ابونا ابراهيم عرف حاله لعازر وحاله الغني قال له ده كان بيتعذب دلوقتي بيستريح انت كنت بتترفه وتتنعم دلوقتي بتتعذب يعني عرف حاله الغني وحالة العازر وعرف ان جه بعد منه موسى والانبياء عشان كده لما قال له ارسل لعازر لاهلي قال له عندهم موسى والانبياء عرف دول ولكن الغني لما طلب ارسال حد لاخوته اظهر انه كان يهتم باخوته بالجسد اكثر مما يهتم بالعازر المسكين واكثر مما يهتم بالله وبوصاياه فابونا ابراهيم قال له تذكر يا ابني انك استوفيت خيراتك على الارض هذا يرينا مبدا اخر وهو انه لا توجد توبه بعد الموت يعني في البعض ساعات بيكتبوا لكم او يقولوا لكم ان الواحد بعد ما الموت بعد ما يموت يبشروه الرسل ويبشروه الناس القديسين اللي في العالم الاخر والناس اللي يؤمنوا بعد الموت والناس اللي يتوبوا بعد الموت كل ده تنفيه هذه القصة وينفيه أيضا للمزمور الذي يقول ليس في الموت من يذكر ولا في الجحيم من يشكر وأيضا ينفيه قول أبينا إبراهيم للغني إن بيننا وبينكم هوة عظيمة قد أثبتت لا أنتم تقدروا تيجوا عندنا ولا حد من عندنا يقدر يروح عندكم يعني يا أيها الغني المسكين هو الغني هو اللي أصبح مسكين قد أغلق الباب يبقى كل واحد مننا لازم يفكر في أبديته قبل أن يغلق الباب وقبل ما يلاقي هو عظيمة لحد يجي من هنا ولا حد يروح من هنا وأيضا يذكر شفاعة القديسين هنا على الأرض لكن بعد الموت مفيش شفاعة بعد الموت مفيش تغيير مصير الحكاية انتهت أبونا إبراهيم لم يستطع إعانة الغني بعد موته كان ممكن يعينه في حياته بشفاعة القديسين لكن الباب أغلق تمام زي واحد يذهب إلى طبيب بعد أن تصبح الحالة ميؤوس منها وما فيش فايدة للتدخل الطب ما جاش من الأول مساكين الذين يموتون بدون توبة التوبة هنا على الأرض في رومية واحد 18 يقول إن غضب الله معلن على كل فجور الناس كل اللي عايشين بدون توبة مفيش تغيير عمل الإنسان هنا على الأرض هو الذي يحدد مصيره في السماء ومش بس يحدد مصيره يحدد درجة مصيره يعني مش بس يحدد يروح السماء ولا يروح الجحيم يحدد درجة مجده في السماء لأن نجم يختلف عن نجم في الرفعة ويحدد درجة عذابه في الجحيم لأن ربنا قال على المدن التي رفضته يكون لأهل سادوم حالة أكثر احتمالا مما لهذه المدينة أكثر احتمالا يعني في حاجة أصعب من حاجة العجيب أن السيد المسيح في هذا الأمر نجد في لوقا 15 تحدث عن قبول الله للتائبين بل وبحث عنه لكي يتوب في مثل لخروف الضال والدرهم المفقود والابن الضال لكن لألا الناس يفتكروا الحكاية بقت سهلة ويستهتروا جه في لوقا 16 كلم لنا في مثل الغني والعاذر عن مصير الإنسان بعد الموت إذا لم يحسب حسابه الغني اختار المال ولم يحدث أنه اختار الله فأصبح بعد الموت حالته ضاعت طيب ايه تاني قال له يا أبي إبراهيم ارحمني أبوه منين بقى هو عاش في مع إبراهيم في حياته ده المسيح بيقول الذين يعملون أعمال إبراهيم أولئك هم أبناء إبراهيم ومع ذلك أبونا إبراهيم قال له تذكر يا ابني أنك استوفيت خيراتك على الأرض وكذلك لعاذر البلايا والآن هو يتعزى وأنت تتعذب تذكر يا ابني يا ريت هذه العبارة توضع أمامنا جميعا تذكر يا ابني تذكر خطاياك هنا لكي تتوب عنها وتذكر وصايا الله لكي تنفذها وتذكر ساعة الموت وساعة الدينونة لكي تستعد لها تذكر روحياتك ولا تهملها في حاجة مهمة خالص هنا أصعب شيء بعد الموت قبل حكم الدينونة هو الذاكرة خلي بالكم الكلام ده يعني ايه أصعب حاجة هو الذاكرة الإنسان أول ما يموت يبص يلاقي روحه وهي طالعة من الجسد بدأت تتذكر كل شيء تتذكر جميع خطاياه تتذكر جميع سقطاته تتذكر جميع نجاساته تتذكر جميع ضعفاته كل دي تبقى أمامه يحاول يطلعها من ذهنه لا يستطيع ذاكرة أوسع بكثير من ذاكرته على الأرض على الأرض جايز ينسى لكن أصعب حاجة إن يبص يلاقي زي فيلم قصاده يعني إيه؟ يعني ذاكرة أسرع في التذكر بسرعة يجد إنه تذكر كل حاجة ذاكرة شاملة تتذكر كل حاجة من أول ما اتولد لغاية اللحظة دي تذكرة تذكر بالحادث وبالصورة وبالكلام وبكله ذاكرة بغير إرادته يعني هو مش مش عايز يتذكر ده غصب عنه تتحط قصاده ويتذكر كل اللي عمله حادثة حادثة وخطية خطية وسقطة سقطة ذاكرة وذاكرة دائمة وذاكرة شاملة يحاول أن ينسى فلا يستطيع فتصبح ذاكرته هي جحيم جحيم له قبل أن يدخل إلى الجحيم كما قال ذلك الشاعر كجحيم ذلك الماضي كشيطان مريع قائم ضدي في نوم في صحوي وأيضا في هجوعي جحيم يعني الغني ده ما فيش شك تذكر كل طرفه والمسكين اللي جنبه تذكر الغلبان بقروحه وتذكر انه ما عملش ليه حاجه وتذكر انه بيمر عليه كل يوم ولا يأبه ولا يعبأ وكل كل كل كل كل ذكره على رأي اللي قال الجحيم الأول هو الذاكرة الجحيم الأول هو إيه؟ هو الذاكرة يتذكر خطاياه التي كان يلتز بها والآن أولا لا يجدها ثانيا لا يلتز بها بل يتعذب بها قال له تذكر يا ابني اتذكر انت كنت ماشي ازاي في الدنيا انت نسيت ولا ايه ويجي الانسان يقول اين اهرب من هذا الجحيم الجحيم اللي جوايا في ذاكرتي في عقلي قائم ضدي في صحوي وايضا في هجوعي كل ما تعمله يحفر في ذاكرتك ويطبع في ذاكرتك كشريط يعبر امامك بعد الموت كله مره واحده عارفين يعني ايه كل مره واحده الذاكره الشامله دي زي واحد مثلا يقف فوق جبل يبص يلاقي السهل كله عينه تستطيع ان ترى الدائره كلها مش حاجه واحده كله كله مره واحده يعمل ايه في ده ما فيش شك ان الغني يعني شاف كله قال له تذكر يا ابني ايضا تذكر العز الذي كان يعيش فيه والغلب اللي هو دلوقتي موجود فيه على راي ايوب الصديق لما قال آم في أيوب 29 ليكن ليتني كنت كما في الأيام السالفة حين رضا القدير على خيمتي والصخر سكب لي جداول زيت رآني الأطفال فاختبأوا والأشياخ قاموا ووقفوا لأن العين طوبتني إيه طب وفين دلوقتي هو الآن في عذاب عذاب من تعب نفسه زعاء- عذاب من المقارنة بين حياته في العالم وحياته دلوقتي والمقارنة بينه وبين العازر عذاب من جهة أخوته عذاب من جهة ذاكرته عذاب من جهة غضب الله عليه عذاب لأنه بدأ يحصد ما قد زرعه نكتفي بكده اتفضل